بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله هذه هي الحلقة الخامسة من المدارج مضت معنا أربع حلقات في التمهيد للدخول إلى كتاب مدارج السالكين وهذه الحلقة الأولى مع أول المدارج مع أول المنازل مع أول المراتب المنزلة الأولى في الطريق إلى الله منزلة اليقظة واليقظة كما قال الإمام الهروي هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين يقول ابن القيم عليه رحمة الله ما أنفع هذه الروعة وما أعظم قدرها وخطرها وما أشد إعانتها على السلوك فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح وإلا فهو في سكرات الغفلة إخوتي الإنسان في هذه الحياة كما ذكرنا في اللقاء الماضي سائر إلى الله والناس قسمان علية وسفلة فالعلية هم الذين عرفوا الطريق إلى الله وشمروا سالكين فيها ليصلوا إلى مرضاة الله ومحبته وآخرون لم يعرفوا الطريق ولم يسيروا فيها فهم كما قال ربنا جل جلاله في حق الغافلين ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الغافلون كالأنعام بل هم أضل أضل من الأنعام لأنهم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم فالقضية أن الذي يعيش فقط ليأكل ويشرب وينام وينكح ويعمل ما الفرق بينه وبين الدابة لا فرق الفرق بين الإنسان وبين الدابة هي هذه الأمانة التي حملها أمانة التكليف أمانة العلاقة بين العبد وبين الله علاقة العبد مع ربه حاله مع الله هذا هو الفرق ولذلك كثير من الذين يجتنبون أو يتجنبون طريق الله يبتعدون عن طريق الله يعيشون حياة اللهو والعبث أكثرهم يشكو الملل يشكو الاكتئاب يشكو الأمراض أما السائرون إلى الله الذين يعرفون الطريق إلى الله ويسيرون على هدي وبصيرة فإنهم كيف يشعرون بالملل وهم كل يوم في حال مع الله ليس كل يوم كل ساعة لذلك تجد اليقظة انزعاج القلب كان العبد كما يقول ابن القيم واعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان فصاح به الناصح وأسمعه داعي النجاح وأذن به المؤذن الرحمن حي على الفلاح كان العبد في نوم الغفلة كما يقول ابن القيم قلبه نائم وطرفه يقظان عينين فتحة وقلبه نايم وقد جاء ذلك في حديث رسول الله في, في أيضا في ذكر النوم في حديث الأمانة حديث حذيفة بن اليمان قال سمعت من رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديثين قال سمعت من رسول الله حديثين فأنا رأيت أحدهما قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا عن عن الأمانة فقال نزلت الأمانة في جزر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة وحدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء هذه هي القضية والأمانة هنا بمعنى الإيمان كما اتفق شراح الحديث ينام الرجل النوم فتنزع الأمانة من قلبه ينام مش معناه أنه ينام على السرير ويتغطى باللحاف وإنما الغفلة الغفلة لذلك تستطيع أن تقسم العالم اليوم إلى نائم ومتيقظ المتيقظ الوحيد الذي يصح عليه اسم يقظ هو الذي يشعر بمرور الثواني بمرور اللحظات أنها تدنيه من المصير الذي لا بد منه جنة أو نار هذا هو المتيقظ المتيقظ للحظة المتيقظ ل... للحظة للحظة صاحي مش عايز لحظة تضيع منه دون أن يستثمر فيها خيرا يأتيه أو شرا ينأى عنه لذلك يقظة معاذ بن جبل تجعله يقول والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي حتى لما نام أنا بحتسب النوم ده عند ربنا النوم ده إيه عايز حسابه من ربنا حسنات محتسب النوم يقظ صاحي النايم ما هوش دريان الدنيا ماشية ازاي هو رايح على فين لذلك ينزع الإيمان من قلبه حين ينزع الإيمان من قلب شخص يقول رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يظل أثرها مثل الوقت قالوا الوقت آه، ورق صغير نوع شجر في الصحراء له ورق صغير يعني يبقى آه، حتت صغيرة في قلبه لا يشعر بنزع الإيمان ما حسش إن الإيمان نزع منه ونام تاني فتنزع الأمانة من قلبه فيعاقب مرة أخرى أن تؤخذ الأمانة تاني الوقت ده كمان يسلب فيظل أثرها مثل المجل ايه المجل ده عارف لما واحد يقول امجلت يدي يعني آه، واحد ماسك الفاس وبيحرد بيها او يعزق بيها كتير تلاقيه كالو ايوه كالو ظ- طلع له كالو في ايده هي دي امجلت يدي لكن الرسول وضحها وضوح عجيب جدا قال كجمر دحرجته على رجلك فنفط زي لما تجيب كده حتة جمرة وتحطها على ركبتك وتسيبها تنزل للأرض جمرة حتة فحمة مولعة حمرة تتنطط على رجلك كل ما كان الجمرة دي ما لمسته يطلع فوق فيئة أو عندنا في الفلاحين يقولوا إيه بؤبيئة الفؤفيئة ديك اللي هي نفط فتراه منتبرا ارتفع انتفخ فتراه م- إيه، منتبرا مرفوع كده مقوس وليس فيه شيء وجوه ال- الفؤفيئة دي او البؤبئة مفيش حاجة هي دي فتلاقي الايمان في قلبه فأفيء بقى بيء ماشي الفقافير اللي جوه قلبه ديك نقط ايمان تلاقيه مثلا ملتزم اه بس في الغفله فنزع الايمان من قلبه ففضل في قلبه بقى الفقافير دي لسه مثلا بيصلي لسه آه، يعني ايه آه، بيستغفر لسه بي- بيقرا له شويه قران بيسمع له درس بيقابل شيخ بيعرف فقفيه من الدين لكن مش ملو القلب إيمان يظل الإيمان ينزع حتى قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث حتى يقال للرجل ما أعقله ما أظرفه ما أجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان والله إنها للمأساة حقيقة المأساة أن ينزع الإيمان من قلبك وأنت لا تشعر ثم يشتد النزع حتى يخلو القلب من الإيمان وأنت لا تدري لأنك لو دريت لجأرت إلى الله أن يعيد إليك إيمانك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله في فكاك رقابكم لو تفهم صح كيف مرور الأيام كيف خطورة الذنوب كيف خطورة الغفلة كيف خطورة البعد عن الله عارف خطورتها ايه لو ان رجلا سار الى الله الف سنه ثم غفل عنه لحظه واحده لكان ما خسره في هذه اللحظه اكثر مما كسبه في الف سنه سيدك النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه يا عمي صلي عليه الله يرحمك سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول يا عباد الله توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم سبعين مرة في رواية مئة مرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله خليل الله حبيب الله سيد ولد آدم على الإطلاق أول من يحرك حلق الجنة آدم والنبيون خلفه وبيده لواء الحمد ومع ذلك يتوب إلى الله مئة مرة في اليوم طب سيدنا النبي بيتوب من إيه ما احنا لو فهمنا الحديث ده هنفهم ان اللي اقبل على الله ألف سنة وتأخر لحظة يبقى خسر أكتر من اللي كان كسبانه في الألف سنة ان السائر الى الله النهارده لو انا بسير الى الله اللهم ارزقنا صدق المعامله معك يا رب لو انا بسير الى الله عز وجل ماشي النهارده بحال فبعد عشر سنين كل ده سير وتقدم الى الله ارجو ذلك بعد عشرين سنه ماشي ب... مش ماشي بقى باول سنه ماشي بالعشرين سنه يعني عامل بقوة دافع 20 سنة قدام فلما بيخسر بيخسر بالعشرين سنة زي الكعبة الحسنة بمائة ألف والسيئة بمائة ألف هي هي الشاهد ايه اليقظة واحد كان نايم وصحي آه لما صحي وفتح عينيه ايه ده هو احنا امتى انا فين فات من عمري قد ايه أنا فين من ربنا؟ وهو ده السؤال اللي أنا نفسي إن أنت تجاوب عليه. نفسي إن أنت وأنت بالذات أنت تحديدا هو أنت وأنت كمان أيوة أنت بالذات قصدي أنت أنت معلش وأنت تجاوبني على السؤال ده انت فين من ربنا تقدر تجاوب هي اكبر مشكله ان انت مش عارف الحقيقه ان انت مش عارف صح يا ابني انت عارف انت فين من ربنا والله ما انت عارف ولا انت عارف ولا انت عارفه صح ما انتش عارفه انت فين من ربنا ودي قمه الماساه كنت خطبت جمعه زمان عن السعاده فكان اول كلمه في الخطبه كده هل انت سعيد انني لا اسال عن الضحكات ها ها ها ها ولا الهزار ولا التهريج ولا أسأل عن الأكل والشرب والفلوس و- والسيارات والعمارات أنا بسأل عن السعادة الحقيقية سعادة القلب قرة العين هل أنت سعيد؟ وساعتها واحد قابلني بعد الخطبة وقال لي أنت ساعة ما سألت السؤال هل أنت سعيد؟ أنا ما سمعتش ولا كلمة في الخطبة بعد كده قاعد طول الخطبة أفكر هو أنا صحيح سعيد ولا مش سعيد؟ والجواب في النهاية والله ما انا عارف انا سعيد ولا لا ادي احنا عايشين وخلاص والكلام ده غلط يا اخوه الدين لا يأذن والواقع لا يأذن والحقيقة لا تأذن انك تبقى عايش وخلاص طالما انك تقدر تعيش سعيد تقدر تقدر تحصل السعاده القلبيه وتحصل قره العين وتحصل صلاح البال تقدر بس المطلوب انك تصحصح انا نفسي دلوقتي امسك كل واحد منكم من كتفه كده شفت يا ابني انت عملت ايه نفسي امسك كل واحد منكم من كتفه كده واهزه واقول له فوق اصحى اصحى بقى صحصح كده قوم اقف على رجليك اتحرك لربنا اصحى يا ابني خضتني يا عم الشيخ بالراحة طب بالراحة اصحى يا حبيبي قوم يا ابني قربت تموت قصدي قربنا نوصل اصحى بقى شوف احنا فين اصحى بقى شوف هتعمل ايه هتستعد ازاي نفسي نصحي بعضينا آه. نفوق طب نصحى ازاي ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر بيقول ايه ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر يقول تفكرت في سبب هداية من يهتدي وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلته فوجدت السبب الأكبر اختيار الحق عز وجل لذلك الشخص شفت على الكمبيوتر كده جايبين حلقة عن توبة التائبين قصة التائبين فشفت نماذج عجيبة جدا واحدة راقصة وواحدة مذيعة وواحدة ممثلة وواحدة جابوا قصة واحد كان ينبش القبور واحد قاتل واحد كان نصاب واحد كان آه، آه، له قصة كده في في في الزنا وال و- وكذا وقعدت أفكر سبحان الله إزاي اهتدت دي إزاي فعلا قعدت أفكر و رحت لدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت آه. الهادي هو الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء انك لا تهدي من احببت افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا الهدايه بيد الله وبيد الله وحده بس لازم يا اخوه نفهم نقطة مع دي جنبها على طول ملاصقة ليها وهي أن هذه الهداية تحتاج إلى سعي ألست تؤمن أن الرزق بيد الله؟ صح ولا لا؟ أحسن حد يفهم من الكلام ده طيب ده الهداية من عند ربنا خلينا ظل وافجر وافسق وربنا لما ربنا يهديني بقى لا ألست تؤمن أن الرزق بيد الله وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق طيب ما دي قد دي انت بتؤمن ان الرزق في السماء وبتصبح الصبح تظبط المنبه وتصحى رغم انفك وتنزل في عز التلج تجري ورا لقمه عيشك ورزقك رغم ان الرزق مضمون فكذلك الهدايه مضمونه بس محتاجه لسعي الهدايه مضمونه برضه يعني اذا كنا بنقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق فالهدايه مضمونه قال سبحانه وتعالى ان علينا للهدى ان علينا للهدى فرض الله على نفسه ان يهديك وهديناه النجدين الله عز وجل يحب ان يتوب على عبده ويحب ان يغفر له الشاهد ايه ان هدايه رزق وقدر من كان يظن ان عمر سيسلم لما مر على امراه تريد ان تهاجر فقالها الى اين يا ام عبد الله قالت نخرج في أرض الله لقد قهرتمونا وآذيتمونا نبحث عن أرض نعبد الله فيها فقال لها معكم الله وكأنه رق لها فلما رجع زوجها قالت هل دريت أن عمر مر بنا فكأنه رق لنا أن نهاجر فضحك زوجها أو تطمعين أن يسلم عمر قالت كأنه والله قال والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب لا مستحيل عمر يسلم وأسلم عمر وصار الفاروق عشان كده دايما أقول مفيش مسلم النهاردة على ظهر الأرض مفيش مسلم على ظهر الأرض أيا كان مهما كان مهما كان فجوره مهما كانت معاصيه مهما كانت غفلته اي مسلم مش بعيد هدايته وارده وممكنه ومش عايز اقول سهله بس يحتاج الى اليد التي تمتد اليه وتقوده بحكمه وفهم إلى طريق الله كل المسلمين فيهم خير وكل المسلمين ممكن ربنا يهديهم سبحانه وتعالى الدعوة الطيبة بفقه وفهم ووعي يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله تفكرت في سبب هداية من يهتدي وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلته فوجدت السبب الأكبر اختيار الحق عز وجل لذلك الشخص آه اصطفاء واختيار ولذلك لك أخي أن تعتز وأن تفخر أن نالتك عناية الله سبحان الله العظيم أن نالتك عناية خاصة من الله فهداك أن سخر لك ودبر لك أن يهديك أنت لو تعرف ربنا هداك إزاي كان يذوب قلبك حبا لله للأسف الشديد إن إحنا شايفين الأسباب ومش شايفين ما وراء الأسباب يعني لما تيجي تسأل حد أنت ليه- إزاي اهتديت يقوم يقول لك سمعت شريط قريت كتاب حد مات شفت حادثة شفت حلقة قابلت شيخ قابلت أخ هو شاف اللقطة الأخيرة لكن لو شفت من قد إيه وربنا عمال يسوق ده ويسوق ده ويدبر لك دي ويقرب لك دي ويعينك على دي لحد ما دبر لك إنه يهديك أنت بس شفت اللقطة الأخيرة لكن لعله من سنين وربك يخلق من الأسباب ويقدر من الأقدار لكي يسوق لك القدر الأخير الذي يأتي بك فيه ابن القيم ابن الجوزي في صيد الخاطر يقول ايه اسمع الجملة دي واكتبها عندك كده انا عايز كل واحد قدامه كراسة وقلم وينقي من الكلام اللي احنا بنقوله بس ايه جملة تنفعه يكتبها وخليها عندك تنفعك في يوم من الايام خد الجملة دي ابن الجوزي يقول ايه وإذا أرادك لأمر هيأك له معلش يمكن التكييف جاي من ورايا كده في ظهري فعشان كده بضطر ارفع ال- البتاع اللي عمال كل شويه تقع دي سامحوني انا بحبكم في الله احبتي في الله اذا ارادك لامر هيأك له حين يريد الله جل جلاله آه، ان يستعملك في امر يهيئ لك الاسباب التي توصلك إلى هذا الأمر إذا أرادك الأمر هيأك له اسمع يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله وابن الجوزي غير ابن القيم الكتاب اللي معانا مدارج السالكين لابن قيم الجوزية ابن قيم الجوزية كان المفروض نكلمكم شوية عن ابن القيم والله قدر الله ما شاء فعل آه، ابن قيم الجوزية آه، اسمه محمد ابن أبي بكر آه، ابوه اسمه ايوب يعني ابن ابن القيم ابن القيم او ابن قيم الجوزيه اسمه محمد ايوب زي ما بنقول في عصرنا امال ايه ابن قيم الجوزيه دي ابوه كان ناظر مدرسه كان ناظر المدرسه دي يسموها يسموه ايه قيم المدرسه دي اسمها الجوزيه الجوزيه اللي هي الجوزه يعني الجوزه شجره شجره الجوز كانت موجوده شجر شجره جوز في فناء مدرسة في دمشق فسموا المدرسة دي مدرسة الجوزية يعني اللي فيها جوزة شجرة الجوز أبوه كان ناظر المدرسة دي قيم المدرسة الجوزية فعشان كده هو اسمه ابن قيم الجوزية ابن ناظر المدرسة الجوزية يعني ده مش اسمه خالص أما اسمه كنيته أبو عبد الله واسمه محمد ابن أيوب أبوه كنيته أبو بكر ده ابن القيم ده ابن القيم بقى ابن قيم الجوزية صاحب المدارج أما ابن الجوزي فده حاجة تانية ابن الجوزي ده موضوع تاني مش عايز أضيع ال ال ال ال بس ع- خلينا في موضوع الهداية دلوقتي نركز فيه عشان المرة الجاية أتكلم بقى عن ابن القيم وابن تيمية وابن الجوزي حتة واحدة كمدرسة إن شاء الله بإذن الله تعالى آه، ابن الجوزي يقول إيه كتاب لطيف اسمه صيد الخاطر صيد الخاطر صيد الخاطر بيصطاد الخواطر صيد الخاطر بيقول إيه فتارة تقع اليقظة بمجرد فكر يوجبه نظر العقل يتلمح الانسان وجود نفسه فيعلم ان لها صانعا وقد طالبه بحقه وشكر نعمته وخوفه عقاب مخالفته ولا يكون لذلك سبب ظاهر مش عارف اقول اسماء ولا لا بس سمعت ان احد التائبات بتقول جاني هاتف التوبه وانا على المسرح اثناء مسرحيه كذا ورحت عملت عمره ورجعت معتزله ومحجبه ازاي جالها ده على المسرح آه. صحيت فائت فكرت واحدة كانت بترقص تقول كان في ليلة وقبل الفجر وسمعت الأذان والأول مرة في حياتي أحس إن أنا عريانة إزاي أنا شكلي كده فانهارت في البكاء ووقعت وجريت وتبت مر علي في حياتي فترة وأنا صغير وكنت بكتب بألف يعني آه، فكنت كاتب الإيمان لحظة يعني الهداية بتيجي في لحظة لكن أنا دلوقتي لما فهمت وكبرت وتعلمت وأنا لسه ما فهمتش قوي يعني لكن بعد ما, ما الدراسة اكتشفت إن الإيمان مش لحظة ده الإيمان صناعة بعيدة طريق طويل ربنا دبره بس عندنا احنا شايفين اللقطة الأخيرة شايفين آخر لقطة في الموضوع وكنت بستدل في موضوع الإيمان لحظة بقصة السحرة سحرة فرعون سبحان الله العظيم كانوا من ساعة بيقولوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم هتدفع هتدينا فلوس لو غلبنا موسى أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين فرحهم قوي لما قال لهم نعم وإنكم إذا لمن المقربين ده أنا هجعلكم من الخاصة من الحاشية شوف ذلهم وخضوعهم وخنوعهم وجهلهم وشركهم وهم بيقولوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون وسبحان الملك سيدنا موسى يرمي عصاه تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وفرعون يهدد ويتوعد آمنتم له قبل أن آذن لكم يهددهم بعد ما كان كانوا بيعيطوا على الفلوس وطالبين القرب من فرعون قالوا ما هقطعكم حتت لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل مش قال لهم هحرمكم الفلوس لا هقطعكم قالوا ايه قالوا لا ضير ما يضرناش قالوا ايه فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ياه ده ما بقوش يبكوا على الفلوس ياه ده بيقولوا له قطعنا ايه يعني هنموت في لحظة واحدة بعد ما كانوا عباد فلوس بقوا عبيد لله بعد ما كانوا طالبين القرب من فرعون بدأوا يطلبوا القرب من الله جت ازاي دي هي دي هداية ربنا لما تنزل على عبد تغيره تماما تحوله تماما عرفت ازاي نعمة الهداية لو قلت لك ربنا يهديك تبقى أعظم نعمة في الدنيا عليك إن ربنا يهديك عشان كده ربك جل جلاله علمك تدعي كل يوم 17 مرة اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم دول 17 ركعة في اليوم في الفرض غير النوافل في كل ركعة تقول يا رب اهديني يا رب تارة تقع اليقظة بمجرد فكر يوجبه العقل سبحان الله العظيم لسه أحد الإخوة بيقول لي أنا سبب هدايتي موت الشيخ محمد عمرو ربنا هداني بيه الله يرحمه رحمة واسعة آه ممكن الواحد ينزل القبر والواحد لما ينزل القبر اقول لكم ان دي كانت برضه بداية هدايتي للطريق عارفين البداية كانت امتى وازاي مش مهم امتى لكن ازاي كان جدي عليه رحمة الله رجل نظيف جدا يحب النظافة مش عايز أفصل أو في موضوع جدي ده لكن كان يعني يعمل صباعه كده لو لقى تراب بس يعني ايه يعملها مشكلة الشاهد ايه لما مات ورحنا وكانت يمكن أول مرة بقى اروح القبر وفتحوا القبر وهنزل على السلم اللي هو نازل جوه المقبره ده ولقيت تراب فمسحت هاتوا يا جماعه مكنسه نكنس التراب ده جدي هي هيدفن هنا ونزلت تحت يا رب ريحه لا تطاق عنكبوت ودخان يعني الجو مغبر خالص جدي هيدفن هنا هيبات هنا طب مش ممكن ننظف التربه دي امال تبقى تربه ازاي ويبقى مدفون في الارض ازاي وساعتها فقت قلت لو انا اتدفنت هنا دلوقتي اعمل ايه هي دي فكر بقى لو انا اتدفنت هنا دلوقتي واسترجع بقى مع القبر يا روضة من رياض الجنة يا حفرة من حفر النار مش دي خالص ما أنا لا يمكن أتصور إن أنا أبات هنا في الريحة دي والتراب ده والضلمة دي ده هي بس يوضع الجسد وبعد كده الروح تنتقل بقى تروح يا يا جنة يا نار طب أنا رايح الجنة ولا رايح النار وهنا تحصل الإفاقة اليقظة اصحى بقى رايح فين لو اتدفنت دلوقتي وقفلوا عليك ودخل عليك جليسك تلاقيه ابيض ولا اسود اندفنت هنا وقفلوا عليك معاك عمل ينور لك قبرك ولا انت مش ناوي تموت انت مش ناوي تموت مش هتموت يعني لا يا مش كلنا هنموت طب اذا مت دلوقتي هتروح فين لو مت دلوقتي هتلاقي ضمة القبر بحنية ولا هيكسر أضلاعك لو مت دلوقتي هتعرف تجاوب سؤال الملكين هتعرف ترد على الملكين يقول لك من ربك مش هينفع حد يغششك إذا جاءك الملكان وسألك من ربك فقل ربي الله مش هينفع انت بقيت في البرزخ مش هينفع ده من ربك من ربك هتقول عن ربك اللي كنت بتربه في الدنيا كنت مربوبا له في الدنيا تعس عبد الدرهم الجنيه انت عبد الجنيه تعس عبد القطيفة اللبس والمناصب والمناظر تعس عبد المرأة انت عبد الشهوة واحد كده قال انا لا اعرف لي الها الا الدولار ربك الدولار ولا ربك الشغل ولا ربك النسوان من ربك ما دينك انت تعرف دين الاسلام عشان تقول ديني الاسلام من نبيك انت كنت مع النبي محمد وعارفه وبتصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبتتبعه وتمشي وراه ولا عيد الحب واسمه ايه اسمه كازانوفا ولا اسمه ايه الراجل بتاع عيد الحب اللي عاملين له حاجات حمراء اليومين دول اه فالنتاين اه فالنتاين من نبيك مين نبيك الكورة مين نبيك الممثلين مين نبيك خلي بالك انه في القبر الراجل ده اللي مش عارف كل حاجة يقول ايه ها من ربك يقول ها انت بتقراها كده ها ها وكل عمال يقول ها ها لا ادري لا لا ده بيقول ايه ها من ربك ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت من ربك آه أنا سمعت الكلام ده مرة في التلفزيون كانوا بيقولوا من ربك صحيح من ربك أنا كنت بقولها كنت بقولها كنت عارف من ربك آه طب اديني فرصة أفكر من ربك سمعت الناس يقولون شيئا فقلت كنت بقول زيهم يا جماعة مدقون دول كنت بقول زيهم كانوا بيقولوا من ربك برضه الحاجات دي بيقولوها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيضرب بمرزبة لو ضرب بها جبل لصار مفتتا لو فكرنا في الموضوع كده هنصحى ونفوق كنت بصالح ناس مختلفين على ميراث على فلوس يا ابني ده صاحب الفلوس مات هتموت انت كمان وتسيبها اللي يفوق بالكلمة دي يقول خلاص انا مسامح واللي اعمته الفلوس يقول لا حقي اللهم اهد المسلمين فتارة تقع اليقظة بمجرد فكر يوجبه نظر العقل ومن هذا ما جرى لأهل الكهف إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض قاموا فقالوا فجأة كده كل واحد منهم ألقي في قلبه ربنا رب السماوات والأرض إذ قاموا فقالوا قالوا قال أهل التفسير في التفسير أن كل واحد منهم ألقي في قلبه يقظة فقال لابد لهذا الخلق من خالق فاشتد كرب بواطنهم من وقود نار الحذر فخرجوا إلى الصحراء فاجتمعوا على غير موعد فكل واحد يسأل الآخر ما الذي أخرجك فتصادقوا سبحان الله العظيم احنا مش عارفين أهل الكهف خمسة ولا ستة ولا سبعة بس كل واحد قاعد في بيته وبيفكر كده مين ربنا مين ربنا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض كل واحد وقع في قلبه ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض عارف لما يحس الواحد انه مش قادر يقعد بقى اخرج خرج ده بيته في اول البلد وده في اخر البلد وده في وسط البلد خرجوا ده خرج وده خرج وده خرج للصحراء خرج ربنا رب السماوات والارض فوجئ التاني قدامه قال له انت ايه اللي جابك هنا قال له ربنا رب السماوات والارض وجه التالت انت ايه اللي جابك دلوقتي قال له ربنا رب السماوات والارض فاجتمعوا على هذه الكلمة دون موعد مسبق دون اتفاق بدون ترتيب ممكن تبقى اليقظة كده ومن الناس من يجعل الخالق سبحانه لذلك السبب الذي هو الفكر والنظر سببا ظاهرا احنا قلنا دول فكروا من غير سبب يدفعهم للفكر لكن ممكن ربنا يجعل بقى سبب ظاهر زي ما قلنا كده واحدة سمعت الأذان واحد سمع شريط واحد شاف حد بيموت واحد شاف حادثة واحد حد مات له سبب ظاهر موعظة إما من موعظة يسمعها أو يراها فيحرك هذا السبب الظاهر فكرة القلب الباطنة ثم ده كلام ابن الجوزي عليه رحمة الله ثم ينقسم المتيقظون أهل اليقظة يبدأوا يصحوا يصحصحوا بس مش كلهم زي بعضهم إن شاء الله يجينا في الحلقة الجاية مراتب اليقظة أول المراتب لحظ القلب إلى النعمة والمرتبة الثانية مطالعة الجناية والمرتبة الثالثة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام بقول انتوا عارفين لما يبقى الواحد نايم وضرب المنبه عشان صلاة الفجر سكت المنبه ونام تاني في ناس كده انه يصحى ويروح نايم تاني وفي واحد يضرب المنبه يسكته ويقوم يقعد يقعد شويه كده ويروح واقع تاني فالحل ايه قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد نم وعليك ليل طويل نم وعليك ليل طويل نم وعليك ليل طويل فإذا قام فذكر الله حلت عقدة السنة انك اول ما تصحى من النوم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور فإذا قام فذكر الله حلت عقدة وإذا توضأ حلت الثانية فإذا صلى حلت الثالثة أما إذا نام فلم يقم بال الشيطان في أذنيه وأصبح خبيث النفس كسلان الحديث ده اسمه حديث الضرب على القفا كل ليلة لما تيجي تنام الشيطان بيجي ويحقد على قفا الناس ثلاث عقد نم عليك ليل طويل نام وما تقومش إذا الإنسان صحي وزي ما قلت كده قفل المنبه وهو مغمض عينيه واتقلب خلاص راحت أم قعد ولم يذكر الله لسه الثلاث عقد موجودين وعليك ليل طويل هينام تاني يبقى لازم بعد اليقظة يعمل حاجة وده اللي بيحصل في واقع يقظة القلوب اللي احنا بنتكلم عنها بقى أن كثيرا من الناس يتيقظ يعني تجي له حادثة يبتلى بمرض يشيع جنازة يسمع موعظة يشوف شيخ يصحى ويبدأ فعلا يلتزم وينتكس تاني ويصحى وينتكس تاني ويصحى وينتكس تاني اسمع ابن القيم بقى قسم الناس لإيه قال فمنهم من يغلبه هواه ويقتضيه طبعه ما يشتهي مما قد اعتاده فيعود القهقرى ولا ينفعه ما حصل له من الانتباه فانتباه مثل هذا زيادة في الحجة عليه آه. انت دلوقتي انتبهت الانتباه ده حجة عليك او حجة ليك اصل اللي صحي ده وفاق وسمع وعرف في فرق بين اللي سمع واللي ما سمعش واللي عرف واللي ما عرفش واللي داق واللي ما داقش في فرق بين اللي مشي في الطريق واللي ما مشيش انا في مره كان اخويا مسافر دوله اوروبيه قلت له شقيقي قلت له انت ممكن تروح هناك تشوف الناس بيزنوا بعضهم في الشارع ولا تنزل عليهم العقوبه لكن انت لو بصيت لهم تنزل عليك انت العقوبه انت غير الناس لانك سمعت وشفت وقربت وعبدت ودقت فسماعك ده حجة لك أو حجة عليك كان نفسي أجيب كلام ابن القيم بقى في طريق الهجرتين وهو بيقول بقى ان اللي بيعود القهقرة ده اللي يتوب وبعدين يرجع تاني اللي يلتزم وبعدين يرجع تاني يقول ايه ابن القيم يقول فلا راحت الجاهلين ولا لذة العارفين اصل الجاهل مرتاح ما يعرفش والعارف اللي بيشتغل بيعمل ملتز فله بيعمل فعايش لذة العارفين ولا انه ما يعرفش فيبقى مرتاح معذب بما يعلم فمنهم بعد اليقظة من يغلبه هواه ويقتضيه طبعه السيء فيعود القهقرة ومنهم من هو واقف في مقام المجاهدة بين صفين عقله يأمره بالتقوى وهواه يقتضيه الشهوات قاعد يقول التزم هتموت والقبر وعقله يقول له و- و- و- وشهوته تقول له والبت اللي انت موعدها بعد بكره هتعمل فيها ايه؟ عقله يقول له طب انت خايف على العقوبه احسن ربنا يفضحك وشهوته تقول له طب وبعدين ده انت دافع وعقله يقول له طب مش مشكله اخسر اللي انت تخسره بس آه، لو مت على كده خبطتك عربيه ولا وقعت ولا جرالك حاجه هتبقى مصيبه تروح جهنم وشهوته تقول له طب نعملها المره دي وخلاص و طيب إيه- إيه- إيه- عقله يقول له ما تعملهاش المره دي دايما بيتمسكوا في اخر مره ه- هت- ممكن تعاقب تموت تدخل جهنم وشهوته تقول لا ما تفوتش المره دي ده هي المره دي بتاعت اخر حاجه اخر حاجه وخلاص ويقعد كده مقطع بين شهوته وعقله وعقله وشهوته فمنهم من يغلب بعد المجاهدات الطويلة إلى الشر ويختم له به ومنهم من يغلب مرة ويغلب أخرى فجراحاته لا في مقتل ولكن يلقى ربه بجراح الذنوب والمعاصي في ناس في الاخر يختار الغلط ويموت غلط وفي ناس يفضل طول عمره بيعك شويه كده وشويه كده شويه كويس وشويه وحش بيغلط ويطيح الاتنين مع بعض بس آه، اوعى تفكر ان كده كويس كل الذنوب دي جراحات في- هيقابل ربنا وفي وجهه ما يشين ومنهم احنا قلنا إن الاولاني صحي وغار في داهيه رجع تاني والتاني احد نوعين عقله عمال يشده للخير وشهواته بتشده للباطل ودول نوعين في واحد بيروح للباطل وينتهي بيه وواحد يفضل كده يعمل خير وشر يعصي ويتوب ويعصي ويتوب ويعصي ويتوب نوع ثالث ومنهم من يقهر عدوه فيسجنه في حبس فلا يبقى للعدو من الحيلة إلا الوساوس يروح ماسك نفسه الأمارة ويرميها يتخلص منها فما يقدرش عليه الشيطان بعد كده لا يستطيع الشيطان إلا أن يوسوس وهو عارف الوساوس يتخلص منها بسهولة وبساطة اسمع بقى اسمع اسمع اسمع اسمع الكلام الجميل اللي جاي ده بقى يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا فهم في صعود وترق كلما عبروا مقاما الى مقام راوا نقص ما كان فيه فاستغفروا في ناس بقى من يوم ما فاق من يوم ما صحي من يوم ما صحصح من يوم ما داق من يوم ما شاف وهو فوق فوق فوق فوق وكل يوم يبص ورا كده يقول ياه انا كنت فين ده انا كنت وحش قوي وكنت اظن اني قد تناهى بي الهوى الى غايه ما لي بعدها مذهب فلما تلاقينا وعاينت حسنها علمت أني كنت قبل ألعب لما يتوب صح ويترقى في المقامات الأنس بالله والخشوع والسكينة والطمأنينة يقول يا أنا كنت فين أنا كنت فين على الحاجات دي يا ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا ومذ ترقوا ما فتروا فهم في صعود وترق كلما عبروا مقاما الى مقام راوا نقص ما كانوا فيه فاستغفروا ومنهم ايه ده هي لسه في ومنهم اه في ومنهم واحده تيجي معانا اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته